السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع ملامح لازلنا مع شخصيات في القرآن واتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن شخصية مؤمن آل فرعون المجموعة مجموعة الشخصيات المتعلقة بسيدنا موسى اتكلمنا عن فرعون النهاردة بنتكلم على واحد من عيلة فرعون من آل فرعون وهو هذا الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه ثم لما جاءت اللحظة المناسبة لم يستطع الترخص أكثر من هذا لم يستطع الكتمان وبدأ يتكلم وبدأ يدفع عن سيدنا موسى أو يدفع الله به عن سيدنا موسى عليه السلام ما أراده موسى ما أراده فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه هذا الرجل قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم وبدأ زي ما قلنا ما توقفش عند مرحلة أنه يدافع عن سيدنا موسى أو أنه يقول الكلمات التي لا تشي أو لا تظهر إيمانه لكنه بدأ خلاص بقى إيه الموضوع انتهى هنبدأ بقى إيه, إيه نعلن الإيمان ونعلن إيه العقيدة عشان سبب أسمى بكتير جدا مما يتصوره البعض القضية ما كانتش قضية أشخاص ما كانتش قضية دفاع عن سيدنا موسى بس لكن كانت قضية دفاع عن دين الناس عن دين قومه رغبته في هداية قومه الخاصية دي أهم خاصية وأهم خصلة في شخصية مؤمن آل فرعون وأهم خصلة في شخصية أي داعي إلى الله أو أي إنسان فعلا عايز يغير للأفضل ويغير حال الناس أو يكون سبب في تغيير حال الناس للأفضل مسألة الخوف على الناس مسألة الخوف على الناس اللي صرح بيه مؤمن آل فرعون في أكتر من موضع لما قال لهم يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما بالعباد يعني يبدأ يقول لهم أنا خايف عليكم قالها صريحة يا قوم إني أخاف أنا خايف مش خايف من فرعون خايف عليكم يوم الأحزاب مثل يوم الأحزاب وبعد كده ده في الدنيا وبعد كده خايف عليكم تاني تكرر نفس الكلمة ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم القيامة يوم التناد من اسماء يوم القيامه لان مليان بالنداءات مليان نداءات بقى الناس بتنادى نادى اصحاب النار نادى اصحاب الجنه تلاقي ايات كثيره بقى فيها مساله النداء يوم القيامه فسمي يوم التناد فقال لهم واني اخاف عليكم يا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم يبدا يكلمهم كده في خوف وبعدين يقول لهم في ايه ثانيه ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه انا عايز عايزكم تنجوا ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار يبدأ في إحساس كده بالرغبة في الهداية لما كنا بنتكلم عن قصة مؤمن آل ياسين قلنا الكلمة دي قلنا يا ليت قومي يعلمون جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين هنا برضه نفس الموضوع ولازم يكون نفس الخصلة دي موجودة في قلب كل داعي الله إنه يكون فعلا صادق في خوفه عن الناس انما لو بينصح عشان يستعلي او بينصح عشان يقول لا شوف الشيخ فلان او الداعيه فلان او العالم فلان مش هتوصل للقلب القلب الذي يخشى فعلا على الناس من العذاب هو ده فعلا الصدق اللي يورث اللي يورث درجه من درجات التصديق والاتباع فدي خصلة مهمة جدا من خصال هذه الشخصية الجميلة شخصية مؤمن آل فرعون ننتقل لنقطة تانية مهمة برضو في خصال هذه الشخصية وهي قضية عدم الالتفات واحنا قلنا لما احنا عليها واحنا بنتكلم واحنا بنتكلم عن شخصيه فرعون ان كان من خصال فرعون المهمه جدا وملامح شخصيته المهمه جدا انه بيحب يشتت لما قال لما سيدنا موسى جاله فقال له الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وقبلها يقول ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون بيحب يشتت برضه عمل نفس الموضوع مع هذا الرجل المؤمن اول ما قال هذا الرجل يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا على طول فرعون رد ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وبعد شوية هيقول يا همان ابن لي صرحا لعلي أطلع على إله موسى لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا طب أنت بتظنه كاذبا عايز تعمل إحصار حلية سخرية طرق من طرق التشتيت فرعون مصر عليها مؤمن قال فرعون زي سيدنا موسى بالظبط زي اللي آمن بيه واللي دافع عنه واللي صدقه كان برضه ما بيلتفتش احنا قلنا واحنا بنتكلم في قصة فرعون موسى لم يلتفت أصلا قال فعلتها إذا وأنا من الضالين خلاص خلصت اعترف ما بررش ما عادش يجادل وانتقل على طول لهدفه وهي الرسالة لكن مؤمن آل فرعون اتعلم الدرس نفس الموضوع على طول هو ما ردش أصلا على فرعون يعني ما فيش في السياق إن مؤمن آل فرعون وجه كلامه لفرعون خالص مطلقا كل خطاب مؤمن آل فرعون للقوم لآله هو عايزهم يهتدوا هو عايز يدلهم على الخير فعشان كده على طول راح لهدفه وبدأ ي- لا يلتفت دي نقطة مهمة جدا لابد للداعية والإنسان الحريص على النصح إن هو يبقى مدركها ويتشربها قضية ما تلتفتش لهذه التشتيتات التي يحاول البعض وضعها في طريقك مؤمن آل فرعون لم يلتفت كمان من الملامح المهمة جدا في شخصية مؤمن آل فرعون مسألة إيه، التواضع التواضع في الكلام باين طريقة كلامه شوف الطريقة وهو بيقول لهم إيه يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض لكم مع إن هو من آل فرعون يعني الملك ده ما كان ممكن يقول إيه يا قوم لنا الملك اليوم لكن ساعة الملك ساعة المغنم ما جابش سيرة نفسه نفس الموضوع بيتكرر أهو أنا مش عايز حاجة أنا لا أريد أجرا من الناس لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض لكن شوف بقى هيقول إيه بعدها فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا هنا دخل ضمير المتكلم لما بدأ يقول لهم إن في بأس ممكن يصيبهم إن في عقوبة ده تواضع في العقوبة أنا معاكم أنا منكم أنا ممكن أصاب بما ستصابون به أنا مش أحسن منكم ما يتعلاش عليهم وفي المغنم والملك ما جابش سيرة نفسه لكم الملك شوف ال- شوف الخطاب عامل ازاي شوف الادب انتوا اللي لكم الملك بس ساعه ما يجي البأس فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا دي برضو من ملامح هذه الشخصية التي نتعلمها من خطابه برضو احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت إن خطابه خطاب وعظي متكامل هتلاقي فيه الترهيب وهتلاقي فيه الترغيب وهتلاقي فيه الجانب التاريخي والقصص هيذكر لهم قصص وهيبدأ يفكرهم بالتاريخ وهتلاقي فيه جوانب متكاملة من الوعظ يعني مثلا الترهيب اللي لقينا من شوية إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب الترهيب من العقوبة الدنيوية وبعدين يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد يبدأ يكلمهم عن النار مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار يبدأ يبقى ده الترهيب الترغيب برضه من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها يبدأ كلام عن عدل ربنا سبحانه وتعالى وعن فضل ربنا سبحانه وتعالى وعن الجنة يبقى خطاب متكامل في مسألة الترغيب والترهيب بعد كده هتلاقي الجانب التاريخي ودي نقطة مهمة جدا ينبغي على الدعاء أن ينتبهوا ليها وينبغي على الناصح اللي بينصح الناس واللي بيذكرهم إنه يشوفها ما تبقاش معزل برضه عن الثقافة والتاريخ والعلم والعمق شوف مؤمن آل فرعون هو بيقول لهم الأول بيقول لهم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض عارف وضعهم وما قللش منهم ما سفهش منهم في ناس بتسفه الناس لما يجي يدعوه انت ايه يعني مين انت لا هو بدأ يحترمهم برضه في كلام في ط- لهجة احترام وبعدين يقول لهم ايه ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا شوف الكلام بيفكرهم بإيه موقف من التاريخ قصة هم عارفينها قصة نبي الله يوسف وعلى فكرة الآية دي فيها برضو رد شوية على نقطة إن يعني بعض الناس بقت عندها عرف كده إن سيدنا يوسف بعث للهكسوس او ان اللي كانوا موجودين ساعتها كانوا مش مش قدماء المصريين او مش الفراعنه الحقيقه الكلام ده فيه نظر من خلال هذه الايه صحيح المساله يعني مش مش مش فارقه كتير بس خلي بالك اهو الكلام واضح اهو ولقد جاءكم هو بيكلم مين بيكلم قومه مؤمن ال فرعون بيقول لهم جاءكم من قبل يوسف من قبل بالبينات يبقى يوسف جه للناس دي موجود بس دي مش موضوعنا الشاهد انه جاب لهم موقف من التاريخ وبعدين قال لهم حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كانكم ما صدقتوا طب اهو موسى جه وجاله وواحد من نسله وواحد من من بني اسرائيل وجاي او حتى لو مش من نسله لكن من نفس ال- القوم وبيقول لكم اهو جالكم بالبينات زي ما سيدنا يوسف جالكم بالبينات يبقى في تكامل في قصه في ترهيب في ترغيب في تواضع في خوف على الناس ودي اهم مع- معنى اهم ملمح من ملامح هذه الشخصيه من ملامح شخصيه مؤمن ال فرعون اني اخاف عليكم بعد كل ده وبرضه مفيش فايده كالعاده بتوصل احيانا مراحل التكذيب لدرجات يعني ما ينفعش معاها حاجه ففي الاخر قال لهم ايه شوف بقى تواضع الداعي واحساسه فستذكرون ما اقول لكم هتفتكروا اللي انا بقوله ودي اللي سمينا بيها الحلقتين فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله خلاص انا عملت اللي عليا لا تكلف نفس الا وسعها خلاص انا عملت اللي اقدر عليه فافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد على طول لما فوض لما يعني علق امره بربنا سبحانه وتعالى كانت الاجابه فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب نجا منهم فلم يحدث له شيء زي ما قلنا كان من أسباب اللي دفعت عن سيدنا موسى القتل المبكر اللي كان ممكن فرعون يلجأ إليه في البداية ده كان بعض الملامح من ملامح هذه الشخصية الثرية جدا شخصية مؤمن آل فرعون شخصيات متعلقة لسه بقصة سيدنا موسى الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن برضه شخصيات لسه لها علاقة بقصة سيدنا موسى وفرعون وهم السحرة سحرة موسى أو سحرة فرعون نتكلم عنهم إن شاء الله في الحلقة الجاية من حلقات ملامح فابقوا معنا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته